عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا علشان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وحبيبك وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد هنتكلم الليلة بإذن الله يا إخواني بإذن الله بعد ما اتكلمنا امبارح عن الدعوة الجهرية من أجلك يا فجر الإسلام عن العذاب الرهيب اللي الصحابة دقوه أول ما جهروا هم والنبي عليه الصلاة والسلام بكلمة الحق هنتكلم الليلة إن شاء الله عن خمس سنين من عمر الإسلام خمس سنين من الطريق اللي النبي مشي عليه عشان ينقذك وينقذني وينقذك خمس سنين النبي مشي على الجمر هو والصحابة فيهم ممكن نكون هنتكلم عنهم في ساعة ولكن عاشوهم الصحابة اليوم بسنة 1800 يوم يا جماعة موضوع حلقة الليلة ب 1800 سنة تحملهم الصحابة من الالام اللي كانت فيهم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الفترة من خمسة مكية لعشرة مكية خمس سنين من بعد الدعوة الجهرية وابتداء الاذى بسنتين بعد اصرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اصرار النبي على انه يجهر بالدعوة واصرار الصحابة انهم يجهروا بالدعوة زاد الاذى جدا زاد الاذى جدا زاد التعذيب زاد القتل زاد التهديد بالقتل زاد الكوي زاد الوان وحشية من التعذيب للصحابة رضي الله عنهم اصبحت الحياة في مكة لا تطاق ولا تحتمل اصبح يقينا لازم في حل لازم الوضع ده لا يمكن يستمر اصبح الصحابة مهددين بالفتنة في دينهم الصحابة بقوا يروحوا للنبي عينيهم مليانة ألم وجسمهم العذاب على كل حتة منه نعمل ايه يا رسول الله نعمل ايه لازم قرار سريع ودن ابن مسعود طارت وهو بيجهر بالقرآن جلد مصعب اتقشر ظهر خباب اتكوى شعر خباب نتف كله سمية اتقتلت وبعدها بثلاث ايام جوزها ياسر اتقتل في التعذيب ام شريك اتطلقت سيدنا الزبير جاله امراض صدرية الصحابة خلاص لازم قرار سريع يا رسول الله دي النيرة اتعمت هنعمل ايه يا رسول الله كل ما العدد بتاع الاسلام بيزيد كل ما التعذيب بيزيد يا رسول الله خلاص ما عادش في حد له حرمة اي حد يثبت عليه تهمة الاسلام بينكل به في مكة مهما كان مركزه يا رسول الله مش قادرين نشوفك تتقف يا رسول الله ده شد علينا من كل العذاب اللي احنا فيه اطفالنا يا حبيب الله اطفالنا جالهم جالهم صدمات عصبية من كتر الذعر والخوف اللي هم فيه شوارع مكة شهدت على التعذيب والتنكيل بينا لازم قرار سريع وفعلا يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار ما اتخذش من عدة قرون على وجه الارض قرار ما اتخذش كانش من ايام سيدنا لوط في خمسة مكية سنة خمسة مكية يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرة مجموعة من الصحابة الى الحبشة الحبشة ايش معنى الحبشة يا جماعة الحبشة يا جماعة ما كانش في مكان غيرها اصلا لان اي مكان في جزيرة العرب كان هيترعب ان هو يؤذي الصحابة ما كانوش هيرضوا اصلا ولا هيروحوا مصر في المعارك الطاحنة اللي كانت بين الارثوذكس والكاثوليك هيروحوا فين الصحابة ما فيش غير الحبشة والحبشة دولة قوية لو خدوا لجوء سياسي هناك مفيش حد يقدر يرجعهم والنجاشي النجاشي ده الظلم عشان كده ما كانش بيحب يظلم ده ان ملكه يتاخد منه ويبقى عبد ويتأثر وربنا يرد له ملكه تاني فيبقى العصر بتاعه عصر كله مفيش اي اضطهاد ديني مفيش اي حد يظلم في هذه البلد العادلة وليه كمان يا جماعة ليه الحبشة يا جماعة بعد 1400 سنة جه الاستعمار الغربي وقال لازم القضاء على الإسلام والقضاء على الإسلام مفتاحه القضاء على الدول الإسلامية ومش هيقضى على الدول الإسلامية إلا لو قضي على مصر وقالوا بالنص إن مصر شجرة جذورها في الحبشة لأن منابع النيل حياة مصر بإذن الله في الحبشة فقالوا اللي يسيطر على الحبشة على إثيوبيا وجنوب السودان والمنطقة ده هي تبقى خد مسك مصر من رقبتها ودي مخططاتهم إن النبي بيخطط لبعيد لبعيد قوي النبي بيخطط انه يفتح باب جديد للدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بيخطط لبعيد يا جماعة ويهاجر الصحابة الحبشة ويبدأ اول هجرة بعد قرون من هجرة سيدنا لوط ويصحى مكة كلها على زلزال زلزال محمد خلى الصحابة اللي معاه خلى جزء منهم يهاجر الحبشة كانت رحلة رهيبة كلها مخاطرات رهيبة كلها تضحيات تخيلوا ما كانتش هجرة من مكة للمدينة عرب لعرب لا ده من آسيا لإفريقيا من قارة لقارة تخيلوا كانت هجرة شكلها ايه الناس لا لغتنا ولا ثقافتنا تخيلوا الذهاب في الطريق كان مخاطرة شكلها ايه 16 صحابي منهم اربع نساء يطلعوا في جنح الظلام ويسافروا منهم ناس على رجليهم ومنهم ناس راكبين واول ما قريش تكتشف الخروج تطاردهم عشان تقتلهم ولكن يوصلوا للبحر الاحمر قبل ما قريش تدركهم وربنا يبعت لهم سفينتين ينقلوهم وينجم لو كانوا اتمسكوا كانوا اتقتلوا يا جماعه النبي قاعد مع الصحابه في مكه ولكن ارسلهم للحبشه فرار بدينهم عشان يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى طب لو كان النجاشي ما قبلهمش ورجعوا كانوا اتقتلوا برضه يا جماعه انا مبهور مبهور بسيدنا عثمان بن عفان اللي ساب تجارته وامواله وتجاراته ومحلاته وسافر يبدا حياته من جديد ويبدا يبني نفسه تاني من جديد ايه ده ايه التضحيه دي هجره الحبشه الناس اللي سافروا فيها منهم ناس ما شافتش مكه طول حياتها تاني 14 سنه يا جماعه هجره الحبشه اطول من الهجره للمدينه 14 سنه انت عارف يعني ايه واحد يطلع سنه خمسة مكيه يروح الحبشه يقعد خمس سنين يرجع عشرة مكيه هو بيحسم ان الاسلام انتشر في مكه يروح يلاقي عامل حزن والرسول بيؤذى بنفسه والسيده رقيه ترجع تلاقي امها ماتت يرجع الصحابه تاني يرجعوا الحبشه يفضلوا فيها لسته هجريه يروحوا على المدينه ما شافوش مكه تاني عاشوا حياتهم لربنا سبحانه وتعالى وتنزل سوره وتنزل سوره الكهف اللي ربنا اتكلم فيها عن اهل الكهف اللي هجروا وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا لكهف مظلم ضيق عشان ربنا عشان الصحابه يتشجعوا على الهجره وتنزل سوره مريم اللي بتتكلم عن مريم اللي ربنا عمل لها معجزات عشان عبادتها واقبالها على الله وعشان يروحوا للحبشه اللي كلها نصارى يا جماعه يا جماعه قريش تصحى متزلزله ايه ده ايه اللي بيحصل ده ازاي ازاي قدروا يهاجروا للحبشه خيره شباب قريش يهاجروا ازاي ويجي خبر تاني يزلزلها النجاشي بكى وهو بيسمع القران هو يسلم ولا ايه ويجي خبر ثالث في وفد من الحبشه جه قابل النبي هو اهل الحبشه بداوا يفكروا في الاسلام ولا ايه ايه ده ما كانوش عارفين ان الاسلام بالقوه دي ما كانوش عارفين ان المسلمين لهم العلاقات الرهيبه دي ما كانوش عارفين ان الصحابه لهم قوه الثبات الرهيبه دي بحيث ان الصحابه رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم يقدروا يهاجروا ويسيبوا وطنهم ازاي كان زلزال زلزل مكة كلها وتتجنن مكة ويقرروا انهم يبعتوا وفد رفيع المستوى باسم قيادات قريش كلها جهود دبلوماسية مكوكية فورية يبعتوا عمرو بن العاص المحنك السياسي يبعتوه بثروات من اجل الهدايا هناك يرشي النجاشي عشان يبعت الصحابة تاني يروح للنجاشي يقول له دول مجرمين دول مجرمين قاسمين اول ما قبل ما يكلم النجاشي ينزل على القساوسه المستشارين بتوع النجاشي يدوهم هدايا كبيره ويقول لهم خليكم معايا بعد كده يروح للنجاشي يديله هدايا خطيره تخيلوا الاسلام اتصرف قد ايه على الحرب بتاعته اتصرف قد ايه يا جماعه عشان الاسلام يتحارب احنا الدين جالنا بالساهل انما المسلمين في الوقت ده الدين جالهم ازاي الدين كان غالي ازاي ويرشي يحاول يقدم للنجاشي الهدايا بعد كده يقول له الناس دي لا على دينك ولا على ديننا انت قويهم ليه دول مجرمين دول ارهابيين دول مطالب مطلوبين في مكه النجاشي يرفض لغايه ما يجيب جعفر بن ابي طالب ويخليه يناظر عمرو بن العاص مناظرة يا جماعة اول مناظرة بين الاسلام والوثنية على ارض الحبشة اول مرة الاسلام يمسك ميكروفون قدام الدنيا كلها والمناظرة يا اما يطردوا بعدها يا اما يفضلوا في الحبشة جعفر بن ابي طالب يقوم يتكلم قدامه الكلام لو انت قدامك خمس دقايق طلعوك في مؤتمر عالمي قدام الغرب كلهم وقالوا لك اتكلم عن الاسلام خمس دقايق يا يحبوا الاسلام يا يكرهوه لو قالوا لك خدي قناه فضائيه عالميه قدامك 10 دقايق تتكلمي عن الاسلام يا تقنعيهم بالاسلام يا اما ينفروا منه لو قالوا لك اتكلم حاكم فرنسا ولا امريكا ولا ايطاليا خمس دقايق يا اما تقنعه انه يبقى من انصار الاسلام يا اما يفضل من اعدائه تقول ايه تقول ايه جعفر بن ابي طالب قام في موقف رهيب يا جماعه احنا منا ناس لو شاب بيحب بنت ممكن في خمس دقايق يقنع امه انها ملاك نازل من السماء ممكن ناس ممكن لو كل اكلة فراخ مقرمشة في مطعم اجنبي يجي في خمس دقايق يجوعنا كلنا بعد ما كلنا فطرنا من الكلام عنها لان يا جماعة الدعوة دي عايزة حب الدعوة مش فصاحة الدعوة حب في القلب رهيب للحاجة اللي انت بتتكلم عنها فتبدع في الكلام عنها الصحابة رضوان الله عليهم واقفين بيبصوا لجعفر وجعفر طالع يتكلم يا ترى هيقول ايه جعفر اول حاجة يقولها احنا كنا ايه قبل محمد كنا وحوش بنقتل بعضنا بعض كنا وحوش بنقتل بناتنا ولما جه محمد بيكلم النجاشي بيقول له لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم ط- شال راسنا من بين اقدام الاصنام والاوثان عرفنا يعني ايه ربنا عرفنا ان احنا ما نسجدش لغير الله امرنا بالامانه بالصدق بالوفاء بالجوار بصله الرحم بالاخلاق النجاشي انبهر باخلاق الاسلام وبعد كده هي دي جريمتنا اللي عذبونا عشانها هي دي يا نجاشي كلمت جريمتنا اللي نكلوا بيها عشاننا هي دي جريمتنا اللي كونا بالنار عشانها هي دي جريمتنا اللي عايزينك تسلمنا ليهم عشان يحاكمونا عليها رسولنا قال لنا ان انت ان انت الوحيد اللي هتنصرنا على وجه الارض رسولنا اختارك واحنا اخترناك و- و- و- واثرناك على الدنيا كلها النجاشي اتزلزل قلبه لما سمع عن النبي عن الداعيه بس لسه ما سمعش عن الدعوه عن القران لما جعفر يقرا عليه سوره مريم يبكي ويبكي القساوسه ويظهر ان المناظره انتهت لصالح الاسلام ويقول والله لا اسلمكم ابدا وتتهزم الوثنيه في المناظره وينتصر الاسلام ويرجع الهدايا لعمرو بن العاص ويرجع عمرو مخذول مهزوم كئيب حزين يرجع واول ما القريش تشوفه رجع وبقى الاسلام له مكان امن ومأوى يترعب اهل القريش كلهم هنعمل ايه هنسيب الاسلام ينتشر واخر مره يفاوضوا فيها الرسول وابو طالب اخر مره اخر مفاوضه يعملوا اجتماع في الحرم ويستدعوا الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول جاي بيحسبوا ما يسمعوا عن الاسلام يقولوا له يا محمد والله والله ما نتركك وما فعلت بنا وما فعلت بنا انت عملت انت ضيعتنا يا محمد انت ضربت تجارتنا انت شوهت صورتنا قدام العرب كلهم وحولت صورتنا قدام العرب ان احنا وحوش مفترسه قطعناكم انت عبت الهتنا انت سفهت عقولنا انت ضربت تجارتنا انت اذيتنا انت مزقت جماعتنا والله ما نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك او تهلكنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان في قمه الحزن ابو طالب اترعب على النبي قال له يا محمد انجي نفسك ولا تكلفني ما لا اطيق يا محمد هيقتلوك وهيقتلوا بني هاشم كلهم معاك ده هيعلنوا الحرب على بني هاشم الرسول يصر اصرار رهيب على الدعوه ويقف ابو جهل ابو جهل وصل للجنون خلاص يقسم انه هيقتل محمد ويحصل اللي يحصل يقسم انه هيجيب صخره كبيره شديده واول ما محمد عليه الصلاه والسلام يسجد في الحرم يشدخ بيها راسه وتاني يوم الرسول يروح الحرم زي كل يوم بيتحدى مكه كلها واول ما يسجد يشيل ابو جهل الطوب الكبير الحجر الكبير ويشيلها للنبي شويه ويرجع ابو جهل مرعوب مفزوع عرقان وشه محمر ايه يا ابو جهل في ايه ايه يا ابا الحكم في ايه يقول لهم رايت بيني وبينه خندقا فيه نار واهوال واجنحه ايه ده طب وما اسلمش ليه ما اسلمش وفرعون لما شاف البحر اتشق لموسى ما اسلمش ليه دي قلوب ماتت خلاص يا جماعه ربنا كان بيأيد الدين بالمعجزات في الوقت ده ابو جهل تفشل محاوله قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى واضح قدام قريش يبقى واضح قدام قريش يا جماعه ان خلاص بعد اسلام حمزه وعمر وان بعد الجهر بالاسلام في الحرم وبعد ما الصحابه بقوا بيصلوا في الحرم وبعد ما الهجره الحبشه نجحت وبعد ما الرسول رفض اي مفاوضه واي تفاوض واي تفاهم اصبح من الواضح بعد ما الاسلام بدا ينتشر ان الحديد والنار ما هماش قادرين على ايمان الصحابه ان الكرابيج بتاعه مكه مش قادره عليهم ان التعذيب بتاع مكه مش قادر عليهم كان لازم يشوفوا حل حل رهيب ومفيش فيه رحمه حل في قمه القسوه بس يخلصهم من اللي بيحصل ده واخيرا يلاقوا الحل يوم واحد محرم سنة سبعة مكية يجتمع المشركين في الخيف خيف بني كنانة جنب رمي الجمرات بتاع الحج ويتقاسموا ويقسموا بالله ويصدروا قرارات ممنوع من اول النهارده واحد محرم سبعه مكيه ممنوع ان حد يتجوز من بني هاشم او يجوزهم ممنوع ان حد يبيع لهم او يشتري منهم ممنوع ان حد يدخل بيتهم او يدخلوا بيته ممنوع ان حد ييسر لهم اي سبب للرزق ممنوع ان حد يرحمهم لحد ما يسلموا محمد نقتله وبعد كده نعفو عنهم ويتقاسموا بيقسموا بالله ويكتبوا صحيفه ويعلقوها جوه الكعبه عشان يبقى لها قدسيه متخيلين النبي متخيلين الصحابه ثلاث سنين هيعيشوا لا حد بيبيع من بيبيع لهم ولا حد بيشتري منهم ولا ليهم دخل ولا جواز ولا اكل ولا شرب متخيلين الجوع والعطش متخيلين الأزمة الرهيبة اللي دخل فيها الإسلام كانت مرحلة خطيرة قوي يا جماعة قوي كان الاقتصاد في ايد مكة فعلا يعني هيموتونا من الجوع ولا ايه النبي بقى مهدد بالقتل كل ليلة ابو طالب كان بينيم النبي في فراش حد من اولاده ويخلي حد من اولاده لما كان النبي من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام احسن يدخلوا بالليل يقتلوه الصحابة كانوا مهددين بالموت من الجوع اطفال الصحابة كانوا مهددين بالموت بالمجاعات زي اطفال العراق واللي احنا شفناه في اطفال العراق ثلاث سنين 1080 يوم ب 1080 سنة تخيلوا يا جماعة من واحد محرم سبعة مكية لغاية عشرة مكية حصار رهيب غزة لما اليهود ضربوها وحصروها 20 يوم الامة كلها قلبها اتشق تخيلوا النبي ثلاث سنين يا جماعة تقدري تقدري تدخلي الشعب لو انت كنت مع الصحابة لو احنا مكانهم يا جماعة كنا استحملنا وتحصرنا وجوعنا جوعنا يا جماعة الوقت اللي بيقولوا المقاطعة ماشي نقاطع بإذن الله ولكن المقاطعة في ايه في الاستيراد ما نستوردش زبدة لورباك و- وحليب انكور و- وجبنة بيشا ما نستوردش الحاجات دي هو دي المقاطعة ولا المقاطعة في التصدير المقاطعة اللي تشل اللي قدامك انك تقاطعه انك تصدر له احنا ما بنصنعش حاجة عشان نصدر حاجة اصلا لو ما فوقناش هنروح في داهية يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 14 سنة وهو خارج غزوة حنين يقول للصحابة معاد التقاء الجيوش في خيف بني كنانة نفس المكان اللي من 14 سنة اتفقوا على شعب ابي طالب فيه ليه يا رسول الله عشان اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا الاهل الباطل حاربونا قد ايه اوعوا تنسوا اتعمل فينا ايه اوعوا تنسوا معتقلات اليهود اوعوا تنسوا ضياع فلسطين والعراق اوعوا تنسوا قنابل الفسفور اللي حرقوا بيها اطفال في غزة اوعوا تنسوا امريكا عملت ايه في العراق والامه وافغانستان اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا اليهود حاربونا قد ايه النبي اقر المبدا ده اوعوا تنسوا يا اهل غزه يا اللي اتحاصرتوا في شعب ابي طالب يا اللي اتحاصرتوا لسه متحاصرين لغايه الوقت اصبروا انتوا ماشيين على طريق النبي عليه الصلاه والسلام انتوا بيحصل لكم نفس اللي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتسد الازمة يا جماعة وتنفجر الازمة وتولع الازمة لدرجة ياما الصحابة داقوا ياما الصحابة شافوا لو كان الفكر الصحابة ان الدين صوم وصلاة ما كانش حد مننا الوقت مسلم ولكن الصحابة عاشوا عشان الدين هتعيشي امتى هتعيشي امتى عشان الاسلام هتشيل المهمة اللي الصحابة شالوها امتى عرفتوا ليه الرسول فضل ثلاث سنين يربي الصحابة في دعوة سرية في دار الأرقم لأنه كان عارف الحاجات الرهيبة اللي لسه هتقابلهم كان بيربيهم عشان يستحملهم تخيلوا الصحابة جوه الشعب تخيلوا مع كل دخلة ليل مكة كلها تسمع صراخ أطفال المسلمين من الجوع تخيلي ولاد الجنبك بيصرخوا من الجوع كل ليلة لا معاكي فلوس تجيب لهم حاجة ولا حد راضي يبيع لكم حاجة تخيلوا المية المية كانت بتتباع يا جماعة غلوا عليهم المية مرضوش يدوهم مية تخيلي ابنك هيموت على بق مية ومش قادرة تديه تخيلي بنتك تخيلوا يا جماعة لو صيام ومفيش مية ان احنا نفطر عليها هنعمل ايه تخيلوا يا اخواني تخيلوا النساء لما يتطلقوا النساء الهاشميات يتطلقوا بنات النبي يتطلقوا ليه عشان كل واحدة تخيل ان بنتك تيجي متطلقة عندك وتقعد لا لسبب غير لانك قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجاله الرجاله كان الراجل يخرج يشتري لاولاده حاجه التجار يقعدوا يغلوا عليه ممنوع محدش يقدر يبيع اصلا محدش مكه اعلنتها اعلنتها قدام قريش اما ان تكونوا مع قريش او مع الارهاب اللي هيدي اكل لمحمد يبقى معاه اللي هيواسي محمد يبقى معاه اللي مش هيناصرنا على قتل محمد يبقى معاه تخيلوا يا جماعة اللي حصل تخيلوا ان سعد بن ابي وقاص مرة كان بيقضي حاجته بيتبول سمع صوت بيشوف ايه لقى جلد بعير حمار مثلا مات وجلده اتعفن ونشف خده غسله تخيل الجوع اللي يوصلك انك تاخد جلد حمار ميت تغسله من العفن ويطحنه ويخلطه بالمية ويعمله عجينة ويفضل ثلاث ايام ياكل منه جوع ايه اللي وصلهم لدي ده سعد بن ابي وقاص من الاغنياء امال الفقراء عملوا ايه سعد بن ابي وقاص بيقول ذات مرة لقى حاجة رطبة كده على الارض فشالها وحطها في بقه وبيقول والى الان لا ادري ما هي لغاية الوقت انا مش عارف ايه الحاجة الرطبة دي تخيلوا الجوع اللي يوصلك لدرجة انك ما عدتش عارفة انت بتاكل ايه الجوع اللي يوصلك لدرجة انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه قد ايه مشوا على الجمر انا بحكي لكم عن 1800 يوم من حياة الصحابة 1800 يوم من حياة محمد والذين معه 1800 يوم ب 1800 سنة كل يوم منهم كان ضربة اسلام واحد مننا كل يوم منهم كان ضربة اسلام بلد من بلادنا تخيلوا ده دفعوا ايه واستحملوا قد ايه تخيل ان ولادك جنبك بيموتوا بامراض المجاعات وانت ما انتش عارفه تعملي حاجه خديجه قدام خديجه وبعد كده اغنى نساء قريش ما عادش معاها حاجه واقفين محاربين وصول اي امدادات بره بناتها قدامها بياكلوا ورق الشجر تخيل انك انت بناتك ياكلوا ورق الشجر قدام عينك وهم اطفال تخيلوا يا جماعه الفقر وصل لدرجة ان المسلمين كلوا ورق الشجر كلوه الرسول كلا ورق ورق الشجر عليه الصلاة والسلام لغاية ما تقرحت شفاه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بقوا لما يخرجوا ياخدوا حاجتهم يخرجوا زي البعير زي الابل لانهم بياكلوا ورق شجر زي البعير وزي الابل المية مش لاقيينها الاكل مش لاقيينه الامن مش لاقيينه النبي مهدد بالاغتيال اولادهم بيموتوا قدام عينيهم ابو جهل ابو جهل هو والعيون بتاعته واقفين حوالين الشعب مانعين اي حد انه يدخل مانعين اي حد انه يوصل اي امدادات على الاطلاق كانت مخاصره ان حد يواسيهم باي فلوس كانت تتصادر على طول اي امدادات ابو لهب لما كانت تيجي قافله من بره كان يروح لهم اياكوا حد يبيع لمحمد واللي معاه وانا هدفع لكم ازيد من اللي هم يدفعوه يجي الصحابه يخرجوا يشتروا ما يرضوش يبيعوا لهم ويغلوا عليهم يرجع الراجل لاولاده ولاده بيصرخوا من الجوع ما هوش عارف يعمل ايه جربت ان ولادك يقعدوا يصرخوا ويشدوا في رجليك من الجوع يقولوا لك اخرج هات لنا اي حاجه دور لنا على اي اكل تخرج ما تلاقيش حاجه راجع وانت عارف ان هم بيموتوا من الجوع ان هم بيتلووا من الجوع مين فينا جرب ده عشان الدين يا جماعه الدين ما قامش غير كده الدين ما قامش غير بالتضحيات دي الدين ما قامش غير بالفدائيه دي الدين ما قامش غير لما في ناس ضحت بعمرها عشانه للدرجه دي الدين ما قامش يا جماعه غير لما في ناس عاشت عشانه انما كلمه مسلم في البطاقه لا يا جماعه شوفوا الناس حصل لها ايه شوفوا الصحابه اتاذوا في كل حته من جسمهم ازاي جبال مكه شهدت على جثث الشهداء شوارع مكة كل حاجة كانت شاهدة على التعذيب ويستمر التعذيب ثلاث سنين 1080 يوم 1080 يوم لحد ما يجي الفرج اخيرا بعد ثلاث سنين من الجوع الرهيب بس يجي الفرج من الله من فوق من السماء يا جماعة مش من عند البشر لما البشر بصائرهم اتعمت وقلوبهم تحجرت من الظلم ربنا يرسل جندي من جنوده حشرة حشرة اسمها حشرة الارض لانها بتقرض بتقرض الحاجة يرسلها تدخل جوه الكعبة تاكل الصحيفة ما عدا كلمة باسمك اللهم يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان الصحيفة اتاكلت ما عدا باسمك اللهم الرسول يروح يقول لابو طالب ابو طالب يجري على الكعبة يلاقي المشركين في معركة ضارية وسط الكعبة انصار استمرار المقاطعة بيتشكلوا مع انصار ان المقاطعة تخلص من باب المروءة رغم ان هم كفار ان المقاطعة تخلص يتشاكل المطعم ابن عدي او المطعم ابن عدي يتشاكل ويغضب ويجري يفتح باب الكعبة عشان يدخل يجيب الصحيفة يقطعها فاذا بالصحيفة متاكلة فاذا برحمة الله سبقت رحمة البشر فاذا بالكرامات المرحلة دي كان كلها كرامات المرحلة دي هي اللي تشق فيها القمر يا جماعة انشق القمر الشعب ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قيد له خندق من نار منع ابو جهل من انه يوصل له المرحلة دي هي اللي دبت الارض اكلت الصحيفة اللي باسمك اللهم معجزات بس ما اسلموش ما اسلموش هو فرعون لما شاف ابن الماشطة بينطق وهو رضع وبيقول اصبري يا اماه وهو بيرميها في الزيت المغلي كان اسلم دي قلوب انتهت خلاص دي قلوب اتحجرت خلاص وبعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين يخرج الصحابة تاني يبيعوا ويشتروا تاني ياكلوا ويشربوا تاني ينطلقوا في مكة تاني تاني بعد ثلاث سنين حصار رهيب يخرج الإسلام منتصر زي إخواننا في غزة ما خرجوا بعد الحصار منتصرين يخرج الإسلام منتصر ياخد الصحابة في هجرة الحبشة وبعد كده في شعب أبي طالب ياخدوا إيه ياخدوا امتياز مع شهادة تقدير ياخدوا امتياز مع مرتبة شرف يخرجوا صمدين يخرجوا ثابتين يخرجوا دينهم ثابت ولكن يا جماعة ولكن مجموعة من المسلمين في مكة مضطهدين لسه ومجموعة من المسلمين في هجرة الحبشة راحوا قدامهم 14 سنة على ما يجوا للمدينة المنورة النبي ما جابهمش ليه ليه بعد هجرة المدينة النبي ما استدعاش المسلمين اللي في الحبشة ليه ما استدعاهمش غير بعد صلح الحديبية لان صلح الحديبية بداية الانفتاح الدعوي خلاص والنبي كان باعث اكتر ناس تقدر تشتغل في الدعوة مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وام حبيبة بنت ابو سفيان وعثمان بن عفان ورقية بنت عظماء فلما اتفتحت الدعوة بقى في احتياج ليهم النبي كان عاينهم النبي كان عاينهم لوقت الاحتياج النبي كل حاجة بيعملها الحكمة تخطيط رهيب اعجاز اعجاز وتأييد من الله سبحانه وتعالى يخرج المسلمين من الشعب يخرج المسلمين من الشعب يا جماعه منتصرين كسبانين كسبانين ايه يعني يعني ايه اللي كسبوه اول حاجه كسبانين في الدعوه الدعوه ما وقفتش يوم واحد في الشعب النبي كان بيخرج يكلم الناس وكان بيروح في منى يلف على الناس عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام دعا وانتشرت الدعوه ايام الشعب في في غفار وفي دوس وفي اليمن وفي الحبشه خرجنا منتصرين دعويا خرجنا منتصرين تربويا الصحابه اتربوا الصحابه اتمكنوا الصحابه ات ات اتربوا جوه النار بتاع الشعب ابي طالب طلعوا بعد كده النبي يبعتهم في غزوه اسمها غزوه الخبط غزوة ورق الشجر ياكلوا ورق الشجر فيها ليه ما هم اتدربوا على ورق الشجر خلاص ما هم قعدوا ثلاث سنين ياكلوه لحد ما في الاخر يعني يمكن بقوا هيعملوه في صواني ومقلي ومسلوق من كتر ما كلوا ورق الشجر واستطعموه في الاخر خلاص اتربوا بعد كده يتبعتوا في تبوك يشدقوا عطش ما فيش حد في البشر داقه المرأة الاعرابية يقولوا لها فين المية يقول لهم ايها ايها انتوا فين والمية فين هما بيموتوا من العطش ويستحملوا لان الشعب اتربوا فيه بعد كده في الفقر يدوقوا فقر رهيب ما كانش عندهم لبس اكتر من ثوب واحد لكل واحد في المدينة مصعب يموت ما عندوش غير ثوب واحد النساء لما ينزل حكم الحجاب ما فيش حاجة اسمها يشتروا هدوم يعملوا بها طرحة يشقوا هدومهم عشان يلبسوا طرحة لان ما فهمش ما فيش حاجة اسمها اصلا يشتروا حاجة جديدة استحملهم كان الشعب تربية رهيبة الشعب كان كسب للرأي العام الرأي العام كله ذهل ايه المسلمين دول الرأي العام صورة الإسلام في جزيرة العرب مين اللي صمدوا على شعب أبي طالب دول مين اللي صمدوا على هجرة الحبشة دول ايه ده زي بالظبط ما غزة أذهلت العالم بصمودها قدام قنابل الفسفور اليهودية المسلمين أذهلوا العرب بصمودهم قدام شعب أبي طالب وأكل ورق الشجر وهجرة الحبشة خرجنا المشركين بتوع بني, بني, بني هاشم وبني عبد المطلب كلهم معانا ليه ليه الموقف البطولي العميد بني هاشم عب أبو طالب ليه يا جماعة لأن الإسلام كسب الكل بأخلاقه بهر الكل بأخلاقه الإسلام كسب المعركة الإعلامية الوقت اليهود بينكلوا بينا وهم اللي قدام العالم براء واحنا اللي مجرمين الوقت المعركة الإعلامية مهزومين فيها العلمانيين هم اللي بيصدروا الجرايد اللي الناس بتشتريها كل يوم الصبح مين يعمل جريدة إسلامية يا إعلاميين أمة محمد مين يعمل جريدة إسلامية يا صحفيين أمة محمد فإذا دخلتموه فإنكم غالبون مين يقوم يعمل جريدة إسلامية يرحم شعوبنا ويرحم شعب مصر من الجرايد العلمانية اللي بتتقري كل يوم وبيتسمم دماغ الناس بيها مين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرج منتصر الصحابة كلهم اتلفوا حواليه نصرة ربنا في الشعب نزول سورة القمر كان في الشعب يا جماعة ده من القرآن اللي نزل في الشعب وربنا بيقول للصحابة سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر انتوا ما تخافوش اللي محاصرينكم دول بكره هيبقوا اسرى في ايديكم يوم بدر تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه انتوا بكره اللي هتنتصروا عمر يبص كده ننتصر يا رب اي جمع هذا يا رب هو فين يا رب ده احنا يا رب مش قادرين حد منا يامن على نفسه انه يتقتل ولا انه يموت من الجوع ويتشق القمر في منى في اثناء الشعب نصرة للمسلمين ومعجزة من الله وفي ايام الشعب حصل حاجة رهيبة المدينة المنورة كان في الاوس والخزرج حصل حرب بينهم ايام الشعب اسمها حرب بعاث اتقتل فيها صناديد الكفر في المدينة لولا الحرب دي ما كانش الاسلام دخل المدينة كان الرسول جه يهاجر لقى ابو دهب وابو جهل تانيين في المدينة المنورة يعني ربنا بيرتب لنا المدينة واحنا في الشعب ابشري يا امة محمد واحنا في عز الازمة الوقتي ربنا بيرتب لنا الفرج ابشر يا كل مبتلى ابشر يا كل مكروبة ممكن يكون الفرج بيتنسج الوقتي وانت ما انتش حاسة ولا دارية ابشره ابشر يا كل مبتلى يا كل مريض يا كل واحد شايل هم نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى وبعد الشعب يخرج المسلمين من شعب ابي طالب منتصرين ثابتين صامدين الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب يا جماعه ال 1800 يوم دول جمعتهم مع بعض ليه عشان اقول لكم الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب قد ايه امتحان هجره الحبشه اللي نجحوا فيه بامتياز وامتحان شعب ابي طالب اللي نجحوا فيه بامتياز يخرج المسلمين بعد الشعب للاسف الشديد يخرج المسلمين بعد الشعب خلاص ابو طالب بقى راجل كبير عنده 80 سنه بيموت بيموت خلاص ما عادش قادر يتحرك خديجه تخرج الجوع انهكها شهور وهتموت رضي الله عنها خلاص ما عادتش قادره السيده خديجه ده بقى عندها كام سنه الوقت السيده خديجه رضي الله عنها ده بقى عندها حاجه و60 سنه يخرج الصحابه من الشعب يخرجوا منتصرين ولكن ممزقين جزء في الحبشه الله اعلم باحواله بقياده جعفر وجزء في مكه بقياده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مرحله تمزيق كان المتوقع يا جماعه كان المتوقع ان الفتره دي تبقى فتره انفراج كان المتوقع ان خلاص يحصل انفراجه في الدعوه ولكن يحصل حدث يقلب كل الموازين يحصل حدث للأسف يطمع المشركين في القضاء على الإسلام تاني يحصل حدث للأسف يطمع المشركين انهم يقضوا على الرسول تاني يموت ابو طالب عميد بني هاشم اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف بطولية خالدة يموت ابو طالب ويترفع الحماية البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول مرة رسول الله يتمد ايدين الكفار عليه والأول مرة رسول الله في الحرم يعتدى عليه والأول مرة رسول الله في شوارع مكة يتعمل فيه اللي اتعمل في الصحابة في السنين اللي فاتت والأول مرة يوقن رسول الله ان مكة مش هي مش هي البلد اللي الإسلام هيخرج منها للعالم خلاص مش مكة لازم في بلد تانية لازم في ملجأ تاني لازم ملاذ تاني ويدخل الرسول في عام الأحزان في العام اللي اجتمعت عليه الأحزان من كل ناحية في عام الحزن اللي هنتكلم عنه المرة الجاية نبعت رسالة للصحابة في آخر الدرس ده مش هننساكم مش هننساكم يا اللي استحملتوا الثلاث سنين التعذيب الرهيب في المرحلة الجهرية مش هننساكم يا اللي استحملتوا الأذى في هجرة الحبشة مش هننساكم في عند ناس لهم لغتكم ولا ثقافتكم مش هننساكم يا اللي استحملتم شعب أبي طالب ثلاث سنين وراء شجر عشان تدفعوا ضريبة إن احنا نبقى مسلمين مش هننساكم والبرنامج ده دليل إن احنا مش ناسيينكم وكل البرامج اللي على الفضائيات الإسلامية اللي نصها بيتكلم عليكم انتم ونصها بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ان احنا مش هننساكم ابدا وان حبكم اتحفر في قلوبنا محدش اتحارب دعوة في التاريخ زي الحرب اللي انتوا اتحاربتوها يا رسول الله يا حبيب الله يا اللي حبك ملأ قلوبنا ننساك ازاي ننساك ازاي وانت استحملت عشان اللي مفيش بشر استحمله يا رسول الله معلش مكة عدى منها عشر سنين ما عادش غير ثلاث سنين الثلاث غطات اللي جبريل غطهم لك حتى بلغ منك الجهد اول غطة منهم واول اشارة منهم كانت في الشعب النهاردة عامل حزن سنة واحدة هي الغطة الثانية بعد كده الطرد من مكة من بلدك حبيبتك هي الغطة الثالثة بعدها يا رسول الله بعدها مش فرج ده قصاد ثلاث غطات ثلاث انفجارات ثلاث انفراجات هائلة يا رسول الله اول انفراجة لما هتتفتح المدينة تاني انفراجة لما هتتفتح مكة تالت انفراجة لما هتتفتح جزيرة العرب في عام الوفود يا رسول الله ومش هتموت الا زي ما اتضغط عليك ثلاث مرات ينفرج وينفتح العالم قدامك مش هتموت الا والبعثات العالميه لفتح العالم واول بلد بعت لها الفتوحات كانت فلسطين قبل ما تموت بعث اسامه مش هتموت غير وانت شايف الاسلام بيخرج للعالم يا رسول الله العشر سنين اللي فاتوا في مكة اتكلمنا عنهم في اربع حلقات احنا الوقت اربع حلقات كانوا مقدمة للسلسلة واربع حلقات اتكلمنا عن العشر سنين اللي فاتوا الثلاث سنين الجايين هنتكلم عنهم في اربع حلقات برضو ان شاء الله ليه الثلاث سنين دول ايه الثلاث سنين دول عامل حزن دول الاسراء والمعراج الفرح بقى اللي ربنا بدل به الحزن وغسل به قلب النبي عليه الصلاه والسلام الثلاث سنين دول الانفراجه اللي ربنا فرجها على قلب النبي الثلاث سنين دول الطائف والعرض على القبائل وبعث العقبه لسه لنا اربع مرات يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى بكره ان شاء الله هنتكلم مع توالي الاحزان على رسول الله مع السنة اللي بطلها هو محمد بس عليه الصلاة والسلام النهاردة كنا بنتكلم عن الصحابة والرسول ولكن بكرة الرسول بس بكرة كل اللي حصل في الصحابة هيحصل فيه هو لوحده مكة كلها هتتفرغ لتعذيبه مكة كلها هتتفرغ لإيذائه مكة كلها هتتفرغ للنيل منه مكة هتبقى قضيتها كلها محمد عليه الصلاة والسلام معلش يا حبيب الله معلش بكرة هنعرف يا جماعة لماذا محمد بكرة كلنا هنعرف ليه محمد ليه هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام قبل ما اسيبكم ان شاء الله انا عايز اوصيكم يا اخوان يا جماعه انا عايز اقول لكم ان رمضان النهارده خلاص دي الحلقه العاشره يعني يعني رمضان خلاص يا جماعه رمضان رمضان ب... ب... رمضان انتهى خلاص رمضان طولته خلص طولت رمضان انا عايزك تقفي مع نفسك الوقت وتسالي نفسك صحيفتك زادت ايه في ال10 ايام اللي فاتوا زادت كام جلسه ضحى زادت كام تهجد زادت كام قيام ليل كام ركعه زادت كام تكبيره احرام صحيفتك زادت كام ختمه قران يا ترى في ال10 ايام اللي فاتوا واقفه مع ثلث رمضان ما الثلث الاول زي ما عدى الثلث الثاني هيعدي والثلث الثالث هيعدي يا جماعه واقفه يا جماعه مع ال10 ايام اللي فاتوا اللي هيضيع منه رمضان دينه بيضيع اللي هيفرط في رمضان هيفرط في دينه ليل رمضان غير اي ليل الساعه الواحده من رمضان عمر جديد ربنا بيديهولك جنب عمرك حياه جديده ربنا بيديها لك جنب حياتك ال10 ايام اللي فاتوا اقف واسال نفسك ايه اللي اتغير فيهم قلبك اتغير قد ايه شهواتك اتعالج منها ايه امراض نفسك اتزكى منها ايه صفاتك همك همك وتفكيرك وطموحك في الحياة اتغير منه ايه سلوكك اخلاقك يا جماعة العشر ايام اللي فاتوا دول لازم واقفة نشوف احنا خرجنا منهم بايه لان العشر ايام اللي في النص دول هم اللي بعدهم على طول الاعتكاف هم اللي بعدهم على طول جوار الله في بيته هم اللي بعدهم على طول تحري ليله القدر العشر ايام اللي في النص لازم نتعب فيهم عشان نفوز بليله القدر عشان لما ربنا يشوف تعبنا سبحانه وتعالى يصطفينا للفائزين بليله القدر في العشر الاواخر العشر ايام اللي في النص دول لازم بقى لازم من الوقت تحط لنفسك هدف انا هتغير فيهم قد ايه انا ميزاني هتقله فيهم بايه الكفة اليمين بتاعت الميزان هنتقلها بايه والكفة الشمال اللي اتملت ذنوب هنخف منها بايه لو ما كنتش اتعتقت في التلت الاولاني الحق التلت التاني الحقوا يا جماعة رمضان بيتسحب من بين ايدينا يا جماعة رمضان بيتسحب مننا واحنا مش واحنا مش عارفين نعمل حاجة التلت التاني هنتقل ميزاننا بايه ختمات القرآن ان احنا نختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نختم القرآن قد ايه يلا بقى يا شباب يلا نلحق بقى نخلص الختمه اللي احنا فيها ديت ونختم ختمه جديده قبل العشر الاواخر يلا يا جماعه نتقل ميزاننا بصله الارحام نوصل الارحام بتاعتنا بقى نصل ارحامنا يا جماعه نقرب من ربنا على قد ما نقدر يلا يا امه محمد زي ما العصاه بيقولوا عايزين نعيش حياتنا لحظه لحظه عايزين نعيش العشر ايام التانيين لحظه لحظه الليله ديت هي الليله الفعليه للبدايه بتاعت الثلث الثاني من رمضان باذن الله احنا دلوقتي في اول الثلث الثاني خلاص خلاص يا جماعة خلاص هنستنى ايه مستنية ايه ومستني ايه ومستنيين ايه عشان نقوم ونجتهد قبل ما اسيبكم بوصيكم بوصيكم بسنه انا قلت لكم ان احنا عايزين نحيي سنن النبي عليه الصلاه والسلام بوصيكم بسنه من سنن النبي امبارح قلت لكم افشاء السلام النهارده احياء هم الامه على غير المسلمين النبي كان بيستحمل كانوا بيعذبوه خايف عليهم كانوا بيرضخوه بالحجاره وبيدعي لهم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كل ده عشان ينقذ الناس من النار السنه اللي عايزين نحييها سنة بكاء النبي في قيام الليل من همه على انقاذ الكفار من النار السنة اللي عايزين احياء احياء هم النبي في الامة احياء جهد انقاذ غير المسلمين يعني نعمل ايه الشباب اللي بيشتغلوا على النت ما تعرفش انك تنشر الدعوة من خلال النت لغير المسلمين ما تعرفوش يا شباب انكم تشاركوا الجمعيات اللي بتدعو غير المسلمين ما تعرفش يا اللي معاك لغات ولا ترجمة انك تشارك في ترجمة الكتب الاسلامية ما تعرف... يا جماعة ده العالم 6 مليار 5 مليار كافر ومليار مسلم لو كل مسلم كلم خمسة كفار الدعوة وصلت للارض كلها يا جماعة عايزين نقوم يعني كتوصية بسيطة كتوصية بسيطة لإحياء هم النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة ان انا يعني عايزكم يا جماعه جمعيه تبليغ الاسلام الجمعيه اللي ربنا فتح على ايديها فتوحات عظيمه قوي بفضل الله عايز ندعمها يا جماعه عايز ندعمها يعني انا ما بحبش اقول يعني ارقام بصراحه ولكن يعني انا مضطر والله من شده الغيره الرهيبه على على نشر الاسلام في الارض خدوا الرقم ده واتصلوا بجمعيه تبليغ الاسلام الزكاه تجوز المجامع الفقهية قالت الزكاة تجوز لهذه له- للدعوة الى الله الزكاة تجوز لانقاذ غير المسلمين من النار عشان المصاحف تطبع بكل اللغات والاسلام ينتشر بكل اللغات لو كافر واحد جه يوم القيامة في ميزانك تخيلي عند ربنا يبقى مقامك ايه لو كافرة واحدة جت في ميزانك لو مسلم واحد اسلم بعد ما كان كافر في ميزانك في رمضان خدوا الرقم ده صفر عشرة ستة الاف ومية تلاتة تلاتة خمسة بس هو ده الرقم اللي انا عايز اقوله لكم نتصل ندعمهم بيع دهبك ودعمت والله العظيم يا جماعة بيعوا بيعوا هدومكم وادعمهم ادعموا دعوة غير المسلمين انقاذ الناس من النار ال- الناس بتتفلت منا للنار صفر عشرة ستة الاف ومية تلاتة تلاتة خمسة للمرة الاخيرة صفر عشرة ستة الاف ومية تلاتة تلاتة خمسة اللهم احينا على سنة النبي محمد اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم احشرنا تحت لواء الحمد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ابلغه منا السلام اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم اصطنعنا لنفسك اصنعنا على عينك اختارنا يا رب اجعلنا من جندك المخلصين يا رب تب علينا يا رب يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب اخرجنا من رمضان احسن ما كنا يا رب بل اخرجنا من رمضان يا رب اخرجنا من رمضان وانت تائب علينا وانت او انت عاف عنا يا رب اخرجنا من رمضان معتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب يا رب انصر الإسلام في الأرض يا رب واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبكرة إن شاء الله مع عام الحزن وجزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا للأمان وياه الوكيل الإعلاني التجاري على قناة الرحمة حصريا مسج يرجى الاتصال على الأرقام